بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه موقع الربانية الصحابة أصحاب النبي الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب دعانا لو لننتقل هناك لنعيش مع سيدنا أبي بكر ونعيش مع سيدنا عمر ونعيش مع سيدنا عثمان هيا بنا لنعيش مع سيدنا علي يقدم يقدم أصلي وفصلي أصحاب النبي أصلي وفصلي أصلي وفصلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى محمدا صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرأ النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله ما زلنا نأتنس بصحبة سيدنا أبي بكر أبو بكر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه فالصحبة معه والعيش معه والتنقل في أخباره ممتع ممتع إنني أريد أشتهي أن ننتقل بأرواحنا إلى هناك إلى المدينة حيث عاش النبي وأصحابه هذا المجتمع الرباني الأول الإسلام على أصوله عاشوا الإسلام كما ينبغي كم نشتهي لو عشنا هذه الفترة فدعونا نعيشها بأحلامنا نعيش معهم بأخبارهم ووقفنا مع أبي بكر رضي الله عنه رجل الورع وحين يذكر الورع يذكر أبو بكر رضي الله عنه كان أورع الناس في الخير ولكننا وقفنا مع جملة للرافعي في الكلام عن التقوى حين عرفنا الورع بأنه توق مستقصا على حذر توق تقوى التقوى قال ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض سبحان الله العظيم يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل الرجل من الصالحين آه، يمرض بالتقوى أو تمرضه التقوى أو يبتلى بالتقوى يختار للتقوى ينتقى للتقوى يصطفى للتقوى آه، يصنع لكي يكون تقيا تصنعه التقوى لما يبقى تقي يحصل ايه شوف مصطفى صادق الرافعي لما شبه التقوى كانها مرض عشان ايه عشان تفهم بس قال لك ايه تصرف النفس عن الشهوات كما يصرف عنها المرض يعني ايه يعني لما يبقى واحد مريض ونقدم له اكل يقول ايه ها يقول ماليش نفس يا ترى ال- اللهجه العاميه دي معروفه عندكم يعني ايه يعني عارفين يعني ايه ماليش نفس ماليش نفس اكل قدامه الاكل وممكن يكون جعان بس مش قادر ياكل مش مش قادر لا لا لا لا مش عايز ماليش نفس كذلك التقي التقي في الشهوات يعني مش بيجي عند واحدة ماشية قدامه عريانة يقوم يعمل كده عشان ما يشوفهاش لا ده ملوش نفس ملوش نفس يبصلها قرفان بالتقوى لما تجيله فلوس حرام مش هو بيقاوم انه ما ياخدش الحرام لا ده هو ملوش نفس ملوش نفس هي دي التقوى اللي هي ايه السماحة في ترك المناهي اللي ربنا نهى عنه سايبه بصدر واسع بحيث ان هو مش حاسس انه محروم من حاجة لما ترك الحرام بالعكس ده هو ملوش نفس في الحرام مش طايق يدوق الحرام تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض مش همه الشهوات مش مش دماغه ياكل ايه ويلبس ايه ويسكن ايه ويركب ايه يسكن فين ويركب ايه مش مش ده موضوعه ملوش نفس هم لما بيتريقوا يا ابني بيقولوا ايه الفلوس كتير بس النفس اللي تصرف هو ده ملوش نفس تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض وتكسر النفس تشوفه كده منكسر تقول له مالك مفيش حاجة لا صحيح والله في ايه يقول لك والله ما في حاجة انا كويس امال لا لا لا عادي منكسر منكسر لله عارف المريض بيبقى منكسر ازاي عند المنكسرة قلوبهم من اجلي ها أما إنك لو عدته لوجدتني عنده منكسر التقوى بتعمل كده وتفقد الشيء ما هو به شيء فترده من الوهم إلى الحقيقة يعني إيه دي تفقد الشيء ما هو به شيء كنت هضرب مثال بالساعة لكن العربية العربيات أنواع بس في النهاية كلها اسمها إيه دابة تحملكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس هي دي وظيفة العربية إنها توصلك من حتة لحتة التقي التقوى تفقد الشيء ما هو به شيء هي العربية المرسيدس بإيه بالعلامة اللي قدام بالنجمة هو بقى التقي مش شايف النجمة مش شايف العربية دي ايه هي كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا لا لا لا ده هي كلها عنده دابة توصله مش اكتر فما عادتش تفرق معاه راكب ايه الحته دي اسمها ايه البلد دي المنطقه دي ال ال ال دي اسمها ايه شقه ولا اسمها قصر ولا اسمها فيلا ولا اسمها آآ آآ ولا اسمها بيت ولا اسمها عزبه ولا اسمها كل ده فقد تفقد الشيء ما هو به شيء فترده من الوهم الى الحقيقه قال لي ده انا عندي مش عارف قد ايه قلت له هو القبر كام في كام لما تيجي تنام هتنام في مساحة قد ايه شوف التقوى التقي بقى مش شايف التليفون نوعه ايه ولا العربية نوعها ايه ولا الساكن في الحتة الفلانية ولا هو اسمه بيقولوا له يا ايه هو عايش مع الحقائق مش مع الاوهام الحقيقة ان هو بشر بيدخل الحمام والحقيقة ان العربية حتة حديدة في الاخر حادثة صغيرة تخليها او شوية ولعة في السخونة زيادة أو أو أو إلى آخره هي في الآخر شوية صفيح سواء كان اسمها كذا أو اسمها كذا أو اسمها كذا تفقد الشيء ما هو به شيء فترده من الوهم إلى الحقيقة لو فهمنا التقوى دي عرفنا بقى توق مستقصى على حذر انه يبقى تقي الى اقصى حد وعلى حذر هو ده الورع طب قصه طيب ت- تبين لنا الحته دي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان لابي بكر غلام يخرج له خراج كان لابي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه يعني سيدنا أبو بكر اشترى عبد بفلوسه وقال للغلام للعبد ده اشتغل و- وهات لي الفلوس ما هو بقى العبد ده ملكه فيروح يشتغل أي شغلانة ويجيب في الآخر قرشين يديهم لسيدنا أبو بكر أنا اشتغلت النهاردة بكذا شغله عنده فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه قيل له لا يلزمك ذلك قال والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجته اسمع القصة تاني سيدنا أبو بكر بيبعت الغلام ده يشتغل يروح يشتغل عند واحد فأرضه يشيل لحد حاجة يوصل لحد حاجة يعمل لحد حاجة والآخر يدي لسيدنا أبو بكر خمس دراهم عشر دراهم عشرين درهم يشتري له بيهم خبز وتمر ياكله كان سيدنا ابو بكر كل يوم يسال الراجل ده جبت الفلوس دي منين؟ اشتغلت ايه النهارده؟ في اليوم ده ما سالوش. قدر سبحان الله. فبعد ما كل سيدنا ابو بكر رضي الله عنه الغلام قال له هو انت ما سالتنيش النهارده ليه؟ قال له نسيت قال له طب انت عارف انا جبت الاكل ده منين قال له لا قال له ده انا كنت زمان في الجاهلية قبل ما اسلم حد سألني سؤال تفسير منام تكهنت له كهانة وانا ما بفهمش في تأويل الاحلام فسرته له كده وضحكت عليه فقابلني فاداني القرشين دول هم اللي جبت لك بيهم الاكل سيدنا ابو بكر لا يلزمه انه يرجعها كلهم خلاص ممكن في مئة حل للقضية دي وده اللي انا بقوله لك دايما انك احيانا بيبقى قدامك الصح وتدور على حل يجي على هواك سيدنا أبو بكر حط يده في فمه وظل يرجع يرجع كل اللي في بطنه اللقمة وغيرها قالوا له مش حرام الحرام على الراجل ده مش عليك انت فقال لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها ده اسمه ورع لأن الورع ده مش تقوى فوق التقوى كمان بشوية ولينا السؤال يا على الحرام اللي احنا بناكله اللهم لا ترزقنا إلا من حلال اللهم لا تبارك لنا إلا في الحلال اللهم لا توفقنا إلا إلا إلى ما تحبه وترضاه اللهم لا تعنا إلا على ما يرضيك عنا يا رب يا رب أخطر حاجة في الدنيا أو من أخطر ما في هذه الدنيا أكل الحرام لو عرفت كده فعلا قبل ما تاكل أي لقمة تتأكد إنها حلال أي لقمة تحب تاكلها قبل ما تحطها في بقك تأكد إنها حلال وحلال صرف ليه؟ لأن اللقمة دي هتبقى دم والدم ده هيجري في جسمك كله والشيطان بيجري من ابن آدم مجرى الدم يبقى أنت كده بتخلي الشيطان يجري في جسمك كله الخطر كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به لو كلت حرام النار لو وكلت ولادك حرام النار هو ده الخطر الخطر ان ولادك دول لو وكلتهم حرام هيفجروا امال هيروحوا النار ازاي هيفسكوا هيغلطوا هيعملوا الحرام عشان يدخلوا النار فلذلك اكل الحلال والورع في تحري الحلال زي ما قلنا كده لما تسمع النهارده ان اموال البنوك ارباح البنوك ربا تقول لي لا ما فلان بيقول مش ربا طب انت اعتقادك اليقيني انها مش ربا ولا عشان فلان قال وخلاص طب فين التقوى فين الاخذ بالاحوط فلوس كذا ياما النهارده انا مش عايز اذكر بس اشياء دلوقتي وامثله تعمل مشاكل كتير ليك لكن بقول لك تحرى معلش اسال واسال مره واثنين وثلاثه عن مصدر دخلك وعن سر اكلك الشغلانه اللي بتشتغلها دي الدخل اللي داخل لك ده حلال ولا حرام لان المشكله انك بعد ما تاكل ملهاش حل هترجعها تاني زي سيدنا ابو بكر الموقف الثاني من مواقف سيدنا ابو بكر في الورع الموقف في الفتوى زي ما قلت لك ان سيدنا ابو بكر كان اعلم الصحابه على الاطلاق قولا واحدا ومع ذلك قال رضي الله عنه اي ارض تقلني واي سماء تظلني واين اذهب وكيف اصنع اذا قلت في ايه في كتاب الله برايي او بما لا اعلم ورع ورع النهارده تلاقي الشباب بيفتي في الصغيره والكبيره بيتكلم في الصغيره والكبيره بيفسر ويالف سيدنا ابو بكر يقول انا انا اتكلم في التفسير ما اقدرش اذا قلت في ايه في كتاب الله برايي تعالى اذا كان من مواقف الرجال التواضع فأبو بكر رضي الله عنه رجل التواضع سيدنا أبو بكر زي ما قلت لكم النبي أثنى عليه ربنا سبحانه وتعالى مدحه ومع ذلك هذا لم يدفعه إلى الكبر إلى الغرور إلى العجب بل كان قال علماء السيرة وده كلام ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الأمم كان أبو بكر يحلب للحي أغنامهم فلما بويع بالخلافة قالت جارية من الحي الآن لا يحلب لنا منائح دارنا فسمعها فقال لأحلبنها لكم وأرجو ألا يغرني ما دخلت فيه عن خلق, عن خلق كنت فيه فكان يحلب لهم رضي الله عنه بعد أن تولى الخلافه احفظ الجملة دي أرجو ألا يغرني ما دخلت فيه عن خلق كنت فيه ما سمعتش حد مرة قال لك يا عم الشيخ ما تنساش نفسك انت فاكر انت كنت ايه ساعتها زعلت اه انا بقول لك ما تنساش نفسك ما تغركش الفلوس ولا يغرك المنصب ولا تغرك اللحية ولا يغرك المنبر ولا يغرك كتاب ولا يغرك شريط ولا تغرك حلقة ما تتنفخش قوي كده ما تنساش نفسك خليك متواضع خليك زي ما انت كنت بتكنس البيت خليك كنت بتعمل ايه شوف بقى لما يبقى خليفة المسلمين بيحلب للحي أغنامهم سبحان الله العظيم كان عمر يتعهد عجوزا عمياء في بعض حواشي المدينة امرأة عجوز في خيمة عمياء كان سيدنا عمر بيروح كل كم يوم المية واللبن والأكل يروق لها الخيمة فيستسقي لها ويقوم بأمرها فجاءها غير مرة فوجد أحدا سبقه إليها وأصلح لها ما أرادت يروح يلاقي الخيمة متروقة وعندها اللبن وعندها المية والهدوم مغسولة الله مين اللي بيعمل كده فترصد له فضل واقف يراقب بقى الخيمة مين اللي بيروح من وراه فإذا هو أبو بكر وهو يومئذ الخليفة الخليفة رايح بيخدم امرأة في الصحراء سبحان الله العظيم وانت لو لو امك امرتك تعمل لها حاجة لو قالوا لك اشتري لهم حاجة تبقى الامور صعبة على نفسك قوي مواقف سيدنا أبو بكر مواقف عجيبة وكثيرة ومتعددة وتعالوا إلى موقف الأدب إذا كان للأدب رجال فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه أستاذ الأدب غاية الأدب في حادثة الإفك ذهبت عائشة لتمرض عند أهلها رجعت من الغزو مريضة وذهبت تمرض في بيت أبيها وما كانت تعرف شيئا مريضة سخنة فالمهم أنها ذهب رسول الله وكان يدخل ويخرج ويقول كيف تيكم صاحبتكم صاحبتنا عامله ايه اخبار اللي نايمه دي ايه كيف تيكم حتى افاقت يوما فجاءها رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشه انه قد بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريئه فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبي اليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه تقول السيدة عائشة وكان دمعي لا يجف فلما قال رسول الله مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطره وقلت لأبي يا أبتاه أجب عني رسول الله يا جماعة الموقف ده والله بيخلي الواحد قلبه يوجعه والله أصل لما أنا قلت لكم قبل كده القصة دي لما تبقى إنسانة طهرة بريئة متأكد بريئة وطاهرة وهذه الأمور أمور الحرام لا تخطر على بالها قط لا تتصورها يعني ما تتخيلش ان في حاجة اسمها غلط مش- في ناس كده عايشة على البراءة والطهارة والطهر فلما يجي حد يقول لها شوف الكلام اتغطي لكنها معنى الكلام انها فزعت اتخضت ده معاها جف يا ابت اجب رسول الله كانها بتقول يا ابويا شوف النبي بيقول ايه تخيل انت بقى حط نفسك مقام سيدنا ابو بكر بمنتهى قمه الادب عندك هتقول والله يا رسول الله احنا بيتنا طاهر ما, ما, ما, ما نعملش كده ابدا البنت هتموت ويبقى مش مش حرام انك تقول كده ولا غلط ولا يخالف الادب لكن سيدنا ابو بكر عمل ايه قال ايه عايزين نعرف الادب يا رب نتعلم الادب انا كل ما افوت على حته اقول لكم دي الاخلاق المفقوده في حياه المسلمين النهارده اللهم احي امه محمد اللهم اصلح امه محمد اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين خليها الحلقه الجايه بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله أصلي وفصلي وفصلي أصحاب النبي أصلي وفصلي أصلي وفصلي أصلي وفصلي